وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد اللؤلؤ المرجان في شرح صفات الرحمن سبحانه وتعالى وجل جلاله يا رب ليت لي قلم من ذهب فيه مداد من نور أكتب به على صفحات من لؤلؤ عن أسمائك وصفاتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى وجل جلاله وعلى تفنن واصفيه بحسنه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصف الله سبحانه وتعالى اسم لصاحبه كل كمال واسم لصاحبه كل جمال واسم لصاحبه كل جلال الله اسم ما ذكر في كرب إلا فرجه وما ذكر في قليل إلا كفره وما ذكر من ضعيف إلا قواه وما ذكر عند مبتلى إلا عفاه سبحانه وتعالى وجل جلاله الله كلماتنا كلماتنا تعجز كلماتنا تعجز عن وصف الله عز وجل كيف وإن كلماته سبحانه وتعالى قد نزلت كلام الله قد نزل بأن لا نستطيع أن نعد نعمه قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار كيف نستطيع كيف نستطيع أن نعد ما عند الله من الخير وما يستحقه من الثناء والمدح ونحن لا نستطيع أن نعد نعمه وهي وهي من آثار أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى فكل رزق هو الذي رزقه وكل ملك هو الذي ملكه وكل خلق هو الذي خلقه سبحانه وتعالى وجل جلاله الله أرحم من الأم بولدها دي الحلقة الرابعة في قول النبي عليه الصلاة والسلام لله أرحم من الأم بولدها لله أرحم بعبده من الأم بولدها الحلقة الرابعة احنا كنا في المرات الماضية بنتحدث عن حنان الأم ولطفها و... ورقتها آخر حاجة كنا, كنا آآ آآ بنشاهدها في الحلقة الماضية وهي الحمل و... و... والوضع بالنسبة للأمهات النهاردة احنا هناخد جزء آخر مشهد آخر من مشاهد رحمة الأم الحقيقة مشاهد مؤثرة جدا وهي العناية والرضاعة ولطف التربية والعناية ولكن في جزء آخر في هذه العناية والرعاية والحب والحنان جزء كبير ومهم جدا وهو الدفاع عن الصغار تقدر تقول كده النهاردة هنتكلم عن عناية ربنا سبحانه وتعالى بخلقه وبالذات المستضعفين عن دفاع الله عز وجل عن خلقه وبالذات المظلومين عن حفاظة الله عز وجل لخلقه وبالذات المتقين أما تشوف الأم هتشوف الأم سعيدة بالرغم من أنها بتتألم سعيدة بأولادها بالرغم من ألمها مبسوطة بالرغم من عنائها فتخيل ربنا الذي لا يعاني ولا يتعب ولا يجهده شيء ولا يعجزه شيء ربنا سبحانه وتعالى يعطيك وينعم عليك ويعافيك ويشفيك من غير عناء ده في العطاء أما في الدفاع ده حاجة تانية خالص ربنا سبحانه وتعالى بيدافع عن الذين آمنوا يعني ايه ربنا بيدافع عن الذين آمنوا ربنا بيدافع عن الذين آمنوا ليه ربنا بيدافع عن الذين آمنوا أساسا وليه ربنا أساسا بيدافع عن خلقه لأن الله سبحانه وتعالى الله لا يظلم ولا يحب الظلم الله لا يظلم ولا يحب الظلم ده المظلوم حتى لو ما كانش مؤمن ده ربنا سبحانه وتعالى بيدافع عنه قال تعالى إني حرمت الظلم على نفسي ربنا بينادي خلقه يقول يا عبادي يا كل يا كل من خلقت يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يبقى ربنا بدأ الأول بإيه؟ بصفاته وهي صفات الكمال والجلال أن الله لا يظلم قال تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما ربنا سبحانه وتعالى وجل جلاله ربنا سبحانه وتعالى لا يرضى الظلم أبدا وقال الله عز وجل في خلقه الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان بعد كده قال والأرض وضعها للأنام يبقى تبقى عادل ومقسط ما تظلمش لأن الأرض اللي موضوعة للأنام لن تستقيم إلا بالعدل وإلا بالإنصاف لذلك الظالم لا تتوقع له نجاح أبدا لا تتوقع لل- للظالم نجاح أبدا لا تتوقع للظالم فلاح أبدا ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى ربنا آذنه بالحرب خلاص ربنا سبحانه وتعالى بيقول للظالم أنت مش هتفلح لن تفلح ليه؟ لأنه مفسد نبي الله يوسف من ذكائه لما عرضت عليه المعصية قال لا طب ليه قال إنه لا يفلح الظالمون الظالم عمره ما يفلح أبدا الظالم عمره ما يفلح مهما عمل مهما حاول مهما طرق أبواب سيجده مسدودا ومهما سل- سلك طرقا سيجدها معوجة ليه؟ ما احنا شايفين الظلمة بينتصروا والظلمة بيكسبوا والظلمة بيخدعوا والظلمة بي... بينتصروا اعلم أخي الحبيب ما في ظالم ما في ظالم ينتصر في جولة إلا تنتظره هزائم بعدها في جولات وما من ظالم يأخذ شيئا بغير حقه إلا سيدفعه أضعافا مضاعفة في ابتلاءات وفي آهات وفي توجعات ليه؟ لأن ربنا اللي قال كده إنه لا يفلح الظالمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أمسكه لم يفلته ربنا سبحانه وتعالى يملي للظالم حتى إذا أمسكه لم يفلته فربنا سبحانه وتعالى بيعطي الظلمة نعم لكن بيعطيهم علشان يتألموا أكثر وأكثر كان في شيخ من مشايخنا آه، لطيف جدا وده- وتعبيراته كانت جميلة بيقول ايه بيقول ربنا مش هيرميك من على الحصيرة يعني ايه يعني لما تجيب واحد تقول له ده انا هحدفك من مكان عالي منين يقول له من على السجادة لما ينزلك من على السجادة ويوقعك من على الحصيرة مش هتتألم امال لما حد يجي عايزك تتألم ي- يطلعك الدور العاشر عايزك تتألم اكتر يضل- يطلعك الدور العشرين اكتر واكتر الدور التلاتين وبعدين يحدفك برضو كده ال- آه، الظالم لو اتحدف من اول درجة ظلم فيها او كسب فيها جولة مش هيتألم لانه ما خسرش كتير لكن ايه اللي يحصل لازم يكسب ولازم يطلع ولازم يرتفع ولازم ي- ي- يشتهر ولازم ياخد فلوس ولازم يضحك على الناس ولازم يكذب على الناس لحد ما يوصل لأعلى قمة وبعدين يتحدف بقى من فوق وبعدين يتحدف من فوق قال قال تعالى قال تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن أخذه أليم شديد الظالم الظالم ربنا سبحانه وتعالى يحبش الظلم ولا يحب الظالمين ولا يحب المعتدين ولا يحب الباغين ولا الطاغين سبحانه وتعالى وجل جلاله احنا خلق من خلق الله خلق كلنا مخلوقين من مخلوقات الله سبحانه وتعالى ليه لماذا يظلم بعضنا بعضا لماذا يؤذي بعضنا بعضا ربنا سبحانه وتعالى قال كده قال الله عز وجل في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا فلا تظالموا آه الظالم محكوم عليه بالضياع بالض- بالضياع واحد خان أمانة إن الله لا يهدي كيد الخائنين إن الله لا يهدي كيد الخائنين ومحكوم عليه بالفشل الذريع ليه؟ هنعرف بعد هذا الاتصال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا مرحبا ازي حضرتك يا شيخ أمين الحمد لله والله يا شيخ أمين البرنامج رائع جدا يعني أنا أنا في ثانوية عامة والله العظيم بحاول أنظم وقت مذاكرتي عشان أسمعه بجد والله العظيم برنامج رائع جدا يعني الله يبارك فيك آه شيخ امين يعني انا عاوزه اشارك بس ان انا اقول كمان ال يعني مش مش مهم إن- يعني مش يعني في من انواع الظلم برضو ان انا مش هنظم غيري بس انا ممكن اظلم نفسي برضو ان انا تقصيري في العباده او كده فانا ممكن دوت يكون بظلم لنفسي يعني مش مش شرط ان انا اظلم الناس اللي حواليا
نعم أنا سامعك ايوه فيعني ممكن الانسان لما مثلا يفعل اي معصيه فدوت يكون بيأذي نفسه يعني مش شرط ان انا اذي مثلا اخت ليا او كده مم.
وحاجة كمان يعني إح- أنا بدعو من برنامج حضرتك إن كل إنسان يحط ال- اللي هيأذيه دوت أو اللي هيظلمه كأنه هو مكانه أو كأن ده ابنه عمره ما هيقبل إن هو يعمل له إن هو يأذيه أو يظلمه أو أو يعمل له كده لو إحنا آه، لو إحنا فعلا يعني إحنا مؤمنين ومتبعين سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هنحب ال- ال- المسلمين كلهم زي ما بنحب لنفسنا بدعو اللي بيصحح أو أو أي مجال من المجالات يتقي الله في المجال اللي قدامه ويعمل يعني يعمل يخلص في عمله عشان ربنا ي- ي- يجازيه خير في اللي بيعمله بعد كده ان شاء الله يعني جزاكم الله خيرا واسال الله سبحانه وتعالى لك التوفيق والسداد آه، فعلا كلامك صح لو الواحد عرف آه، آه، آه، يعني لو حط نفسه مكان المظلوم عمره ما هيظلمه لا ده انا عايز اقول لكم على حاجه كمان لو عرف عاقبه الظلم لن يظلم ابدا ابدا لو واحد عرف ان ان السياره مثلا اللي هيخبطها او هيظلم صاحبها فيها قنبله لو خبطها للراجل هتنفجر فيه كان يقدر يخبطها مش ممكن لو عارف ان الفلوس اللي هياخدها فيها كهرباء او فيها فيروس او فيها آه، لا كان هيقدر يلمسها مستحيل طيب هو ده اقل من النار ده اقل من عذاب النار طب تسمعوا تعرفوا يا اخواني ان الظلم عاقبته في الدنيا لازم تكون قبل الاخره بايه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من ذنب هو أحرى أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له من العذاب في الآخرة كمثل البغي وقطيعة الرحم كمثل البغي وقطيعة الرحم في كمان حاجة تانية بس هنعرفها بعد الاتصال ده السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا أكرم امين الحمد لله بقول لحضرتك آه، عايزين نعرف انواع الظلم ايه تمام مم. أيوة اتفضل سامعك طب آه خلاص عرفت يا أخي رامي حاضر معنا اتصال آخر السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله اخفض صوت التلفزيون السلام عليكم الاتصال انقطع معلش حاول اتصال بينا مرة تانية ان شاء الله عز وجل فالحاجة التانية بقى في عاقبة الظلم آه، يعني بس عشان آه، الاتصال الآخر ال- ال- الشيء التاني في عاقبة الظلم ان دايما الظالم يبتلى بظالم تاني صدق الشاعر وهو يقول ما من ظالم إلا سيبلى بظالمه أب- بيت الشعر من أوله بيقول إيه ما من يد إلا يد الله فوقها يعني ما فيش إنسان قوي إلا ويد الله فوقه ما فيش إنسان ما فيش إنسان قوي إلا والله منه. ما فيش إنسان آه، آه، يعني آه، غني إلا والله أغنى منه ما فيش إنسان مسيطر إلا والله أكثر منه سيطرة مفيش بني ادم كذاب الا والله عز وجل بيفشل سعيه سبحانه وتعالى ما من يد إلا يد الله فوقها وما من ظالم إلا سيبلى بظالمه يعني إيه الحرامي هيبتلى باللي يسرقه الظالم هيبتلى باللي يظلمه الخا... الخائن أو الخائنة يبتلى باللي بيخونه أو تخونه وهكذا معايا وما من ظالم إلا سيبلى بظالمه والأيام ستثبت لكل ظالم أو كل خائن هذا الكلام آه معنا اتصال- السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا جزاك الله خير الجزاء وجزاكم آه، آه، بصراحة البرنامج ده آه، جميل جدا آه، وبتمنى يعني إن حضرتك يعني آه، تجبلنا م- في مشاهد كانت آه، فاتت آه، كانت جميلة جدا يعني أتمنى إن أنت حضرتك تعيدها يعني زي الحلقة إيه؟
اللي فاتت زي إيه ال- الحلقة اللي فاتت كان بتهيألي لا اللي قبل اللي فاتت عن آه، الفيل الفيل اللي كان بيعمل ايه اللي هو آه، كان رجله يعني آه، مكسور على ما على ما أعتقد يعني اي نعم نعم ما مريض.
كملتهاش بس أنا اي
آه، وجزاك الله خير الجزاء وجزاك وسلام الشيخ محمد حسان والشيخ محمود حسان الله يسلمك ويسلم دعوك للشيخ محمود الشيخ محمود- محمود مريض شويه برضه اخونا آه، وزميلنا العزيز الشيخ علاء سعيد برضه مريض شويه آه، تدعوا له تدعوا لنا كمان جزاكم الله خيرا آه، اتصال اخر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا شيخ امين اهلا وسهلا يا مرحبا والله بارك الله فيك يا شيخ امين وفي قناه الرحمه والقائمين عليه الشيخ محمد حسان والشيخ محمود حسان والله يا شيخ امين كنت عاوز اسالك سؤال لو سمحت اتفضل آه والله الشيخ محمود حجازي ما بنشوفه يعني على قناه الرحمه بقاله من كم زمان صدقت فعلا محمود حجازي بقاله فتره ان شاء الله باذن الله هيجي في عظام الصغار قريبا جدا احنا بنرتب البرنامج ان شاء الله يجي قريبا جدا ان شاء الله جزاكم الله خيرا على الملاحظه الجميله اتصال اخر طيب آه آه ربنا آه يعني بيحن على خلقه مهد لهم كل سبل المعيشه بسط الأرض رفع السماء أنزل من السماء ماء أخرج رزقا من الأرض ربنا سبحانه وتعالى أكرم خلقه أكرم خلقه والله حتى الحيوان سبحان الله العظيم فربنا سبحانه وتعالى ما ينفعش يشوف الخلق بيظلموا بعض عشان الرزق اللي اللي ده الواحد واحد تاني عايز ياخده منه ربنا ادى شيء لبني آدم واحد تاني بيظلمه فيه فلو لقيته أب بيعتني بأولاده وبينفق عليهم وبيعلمهم و... و... وبيحافظ عليهم جدا وبعدين يجي واحد يأذي الأولاد دول الأب بيعمل إيه؟ بيزعل جدا ليه؟ من رحمته على أولاده من رحمته على أولاده كذلك الله بل الله أعز وأقوى ليه؟ لأن هو اللي عملنا هو اللي خلقنا سبحانه وتعالى وجل جلاله ويعلم قد إيه الآلام اللي أصابت اللي أصابت خلقه بسبب إيذاء الخلق الآخر الظالم علشان كده دعوة المظلوم أنا مش هتكلم دلوقتي عن دعوة المظلوم تعالوا الأول نشوف آه، آه، قد إيه ال- ال- ال- ال- حنان الأمهات وحنان الآباء كمان على فكرة الأسر كلها بتتعاون وبتشترك في حب وحنان آه، في تربية الصغار تخيل هؤلاء الصغار و- وهذا التدليل واللطف والعناية آه، آه، آه، تعالوا الأول نشوف أجزاء كده من لطف المخلوقات مع بعضها وإزاي بيعتنوا بالصغار المستضعفين اللي ملهمش حيلة علشان بعد كده نقيس عليه لو اتظلموا إيه اللي هيحصل تعالوا نشوف أول فقرة معانا أستاذ بطريق آه، عايزكم تتخيلوا بطة شوفوا اللي عايمة في المية دي آه، آه، شايلة ولادها بين جناحاتها و وطلعت على جزيرة صغيرة كده هو فوق آه، آه، فوقها أعشاب وقفت عليها علشان آه، يعني تبدأ رعاية أولادها أنا عايزكم تلاحظوا شوف هي بتاخد بعض الأعشاب وتحطها لهم وراها علشان هم ياكلوها شوفوا العناية قد إيه ب... ب... أنا أول مرة أشوف بصراحة آه، هذا اللطف وهذا ال- شوفوا لكن ال- اللي الطف من كده اللي هتشوفوه كمان شويه شوفوا بس ال- قد ايه بترعاهم وتفتح لهم جناحاتها عشان يدخلوا جواها اللي الطف من كده هتلاقوا الاب رايح بعيد علشان يجيب اكل ويحتفظ بيه في فمه ويعوم مسافه وبعدين يجي ياكل الصغار دول ونشوفوا بدأوا حتى هم ينزلوا تقريبا آه، آه، بدأوا يلاحظوا إن ال- إن الأب بدأ يقترب
فضله ملء الوجود عفوه خير ف
وتجيب شوفوا شوفوا الجزيرة دي اهي شوفوا بتاخد بعض الأعشاب اهي و- وتحطها لهم ورا عشان ياكلوها بس هم مش عارفين تعالوا بقى شوفوا ادي آه، بعد فترة الأب بقى آه، هتلاقوه جاي معاه أكل في فمه وبيقرب من هذه الجزيرة عشان الصغار المساكين وشوفوا الرعاية سبحان الله العظيم أهو شوفوا شوفوا قد ايه اهو شوفوا اهو عمال جايب الاكل في فمه وبداوا هم ياكلوا وبداوا ينزلوا وبدا شوفوا قد ايه اللطف وقد ايه ال- ال- المعامله الرقيقه سبحان الله العظيم وحتى هم بداوا يجروا على الاب علشان سبحان الله تعالوا بقى نشوف موقف اخر هذه الرعايه والعنايه عند العصافير مخلوقات ضعيفه وصغيره ولكنها لطيفه ورقيقه إذا وصف آه، آه، آه، اللطف والرقة يبقى مع العصافير العصافير أهي بتاكل وبتشرب ولكن عايزكم بقى تركزوا شوية في آه، الرقة آه. شو... الأمهات بتحمي أولادها الصغيرين خلوا بالكم بتحمي أولادها الصغيرين في في المية وبعدين هتطلع بيتشمسوا دلوقتي وبعدين هتسرحهم اهو شوف بتسرحهم ازاي شوفوا اهو ازاي عماله تسرحهم عماله تعمل لهم بقى ايه حاجه كده في الشمس مع ميه سخنه حمامات دافيه وهي بتنشط شعرهم زي السشوار بالظبط اهي شوفوا عماله آه، تنظف وعماله ت- ترعى سبحان الله العظيم اهي شوفوا ازاي والتاني طبعا مستمتع جدا ومبسوط ربنا رب آه، القلوب وهو شوفوا على دي رعاية من نوع آه، آه، يمكن يكون طبيعي لكن تعالوا شوفوا هذه المخلوقات اللطيفة أهو وبيلعبوا مع بعض تعالوا تفرجوا لو كان متعرضين لخطر لو لو تعرضوا لخطر ايه اللي ممكن يحصل شوفوا ده قاعد مخصوص فوق علشان الخطر لو شاف حاجة لو شوف شوفوا ازاي بيراقب حاجة عجيبة سبحان الله العظيم أما ربنا اللي فوق الخلق كله ب- ب- شايف خلقه وشايف ازاي ال- دول مختار لهم مكان فوق كل الناس علشان يراقبوا الموقف للعصافير عشان يشوفوا مين الخطر اللي جاي ومين آه. لقى خطر لقى ايه لقى خطر بس حاجة انت مش هتتخيلها آه، آه، الا لما تشوف المنظر ايه اللي لقاه تعبان اهو نبه ان في تعبان يا جماعه الحقوا البنا... الاولاد الصغيرين في خطر وشوفوا كله اتجمع طب ح- سبحان الله عصافير هيعملوا ايه مع تعبان ده لو بني ادمين ممكن يجروا لكن دول لا دول عندهم آه، يعني لا في ظلم هيحصل في مشكله دلوقتي هتحصل للصغيرين مش ممكن ندافع وندافع وبقوه كمان مفيش حاجه اسمها ان واحد ظالم يدخل كده عندنا المستعمره ويموت صغار او ياخد بيض شوفوا عصافير صغيره ولكن بتضرب تعبان وبتوجهه ومش هتخ... مش هتستسلم شوفوا قد ايه القوه وشوفوا قد ايه الحده والتصميم على طرد هذا الدخيل الى ان يفر شوف سبحان الله العظيم ادي عصافير آه. سبحان الله العظيم فشوف التجمع دول عصافير ولكن بقلوب اسود قد ايه آه، ال- ال- آه، آه، يعني العنايه هو هو على فكره هو ده كده الحب يعني دايما الحب واللطف بيسبب آه، مشاعر قويه وخد كمان ان اللي بيرعى حد وبيسعى عليه دايما بيكون غالي عليه وبيكون آه، آه، عزيز عنده اما اللي ما بيتعبش في حاجه فما بيبقاش في حاجه عنده عزيزه عشان كده تربيه الاولاد والعنايه بالصغار تعالوا نشوف بقى موقف تاني هذا الطائر اللي من سلاله آه، آه، البطاريق ولكنه سلاله ارفع شويه آه، الطائر ده هو شوفوا مستعمره بالملايين ابن الام دي ابنها تاه عماله تدور عليه ازاي شوف الام وحيرتها شوفوا بتروح تجيب اكل من مسافات بعيده لكن جت لقت ابنها في وسط المستعمره دي مش موجود شوفوا عماله تدور وعماله تسال وعماله شوفوا محتاره ازاي هتعيد المشوار كله مره تانية وهتشوفوا قد ايه الام آه آه، شوفوا الصغيرين بينادوا شوفوا هي خايفه عليه و آه، شوفوا قد ايه آه، عماله تروح وتيجي وتروح وتيجي سبحان الله العظيم ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا فارتجي دوما رضا
شوفوا قد ايه ادي الام ساعت لحد ما لقت ابنها الصغير وبدا هو ياكل وبدا آه، آه، يعني شوفوا قد ايه شوفوا الحنيه وشوفوا اللطف قد ايه الام تعالوا طب شوفوا بقى منظر اخر وهو الاسود حتى الاسود حتى الاسود لها امومه ولها آه، رقه ولها عطف حتى النبي عليه السلام على فكره في حديث قال حتى تعطف الوحش على ولدها والحديث صحيح في البخاري تعط ادي عطف الوحش على ولدها عارفين الوحش ده بقى الكاسر هقول لكم على حاجه عجيبه هذه الام بتاكل كل 3 4 ايام مره بتصطاد مره شوفوا قد ايه مستمتعه ومبسوطه وعماله تاكل حشائش علشان آه، تخلي اللبن غزير ال- آه، هذه النمره لو ما لقتش ال- ال- ال- الفرائس اللي تفترسها علشان ت- ت- تطعم اولادها ها شوفوا اهي علشان تطعم اولادها مم ممكن ممكن تموت من كتر الحسره وال وال وال والحزن لو ما لقتش حليب آه، في في ثديها لتطعم اولادها ممكن تموت من الحزن شوفوا بقى عشان تعرفوا ال- يعني ايه تعطف الوحش على ولدها شوفوا على فكره اقول لكم كمان معلومه ان مقسمين نفسهم عشان يعطفوا على هؤلاء الصغار جزء شوفوا بيرضع اهو والجزء الثاني راح عشان آه، يص- يصطاد هل تتصوروا يا اخواني ان دول كمان مش امهات هؤلاء الاطفال الصغار ولكنها خالتهم الامهات الحقيقيات راحت عشان تصطاد تخيلوا شوفوا دي رقة الخالات على آه، الاطفال شوفوا هم طبعا بيتخانقوا عشان ياكلوا ولا هم شوفوا دي الامهات اهي راحت تصطاد ولكن آه، سبحان الله العظيم وادي كمان آه، زرافه آه، آه، بترعى اولادها وبترضعهم آه، آه، شوفوا الطائر اللي موجود جنب ال- الزرافه بيرضع منها وادي كلب البحر مع امه شوفوا صغير ازاي ولكنه بيبحث عن طعامه ايضا بيجري لحد ما يوصل لامه ويبدا يرضع شوفوا بتدافع عن اولادها شوفوا طردت اللي هو مش ابنها اللي هو ظالم بعد ما كل من امه جاي عايز ياكل من عندها هو كمان شوفوا ده ده ادي ادي واحد من الظلمه بس ظالم صغير شوفوا آه، ب- بيطردوا الظالم مش عايزينك لا ات- ابعد مش تبعنا انت كل واحد بيدافع عن اللي بيخصه اهو احنا بقى نخص ربنا يعني احنا خلق من خلقه سبحانه وتعالى واحنا آه، عبيد من عبيده آه، ربنا بيدافع عن المظلوم عموما وعن المؤمنين خاصة لقوله تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا شوفوا دايما ال- اللي عايش بشكل مستقر ومستقيم حاسس بأمان أدي كلوا وأمهم بتحن عليهم وبيناموا آه، المنظر بقى ده تعالى أنا عايزكم تشوفوا المنظر الجميل جدا ده دي أم كانت بتولد م- من ال- الحمار الوحشي كانت بتولد معايا بعد ما ولدت ابنها مات المسكين شوفوا لما آه، آه، مات ما قدرتش تسيبه بتحبه شوفوا بتحبه م- مش هو مات لكن شوفوا مش قادره تسيبه شوفوا الحيره اللي هي فيها اهي شوفوا هتجري آه، بعيد علشان تيجي تضربهم شوف مش قادره تشوف ابنها بي بيتاكل او حد بيأذيه حتى لو هو ميت شوفوا شوفوا شوفوا بتبص له مستحيل هتسيبه شوفوا مرتبطه بيه وبتحبه حتى الضبع الضبع ممكن يأذيها هي شخصيا لكن شوف جريت وراهم شوف بت... ب... يعني بتبعدهم عنه وكأنه حي وشوفوا كل القطيع واقف بينتظرها محترم مشاعرها ومنتظر وشوفوا قد ايه قد ايه قد ايه المنظر ده سبحان الله العظيم انا نفسي بتاثر جدا بالمنظر ده شوفوا واقفه مش قادره تسيبه ده ابنها يعني حبيبها ح- ده حته منها شوفوا مش قادره تسيبه تقول عايز اعمل إيه. تخيلوا ان ان ربنا لما امرنا بالدفن دي كانت نعمه لان احنا بنواري هذه السوءه تعالوا شوفوا المنظر بقى اللي جاي ده آه شوفوا دي ده- ده طائر على آه، شاطئ النيل بي- بيحط البيض بتاعه جنب التماسيح ليه؟ لأن التماسيح في نفس الوقت ده هي كمان بتبيض وبتبقى رقيقة ولطيفة ف- وهو قاعد بيرعى أولاده أهو شوفوا الرعاية واللطف كله من الطيور مرة واحدة فوجئ الأب والأم بسحلية كبيرة شوفوا الت- سحلية كبيرة عملوا إيه بصوا شوفوا المنظر اللي هم بيعملوه بيدافعوا عن ابنهم بطريقة وممكن ياكلهم هو ممكن ياكل الكبار اساسا بس من كتر حرصهم وخوفهم على اولادهم خاف منهم وجري بصوا طردوه خلاص بعد ما طردوه بقى ايه اللي حصل رجعوا للصغير مره تانية شوفوا ادي كبارهم موجودين بص الصغير واقف يا سلام شو بيشوف ما- أ- أ- ما انا لو مكانه هبقى فخور جدا اب وام بيدافعوا عن ابنهم الصغير حاجه جميله جدا اللي انتوا شفتوه بقى من شويه ده ال- اللقطه اللي فاتت مش اي م- مش ممكن تقارن ب- باللقطه اللي جايه وهي تمساح ذكر والذكور في التم... في التماسيح فيهم قسوه تمساح ذكر طلع على العيله الهاديه دي عايز ي- ياكلهم عملوا ايه الاب والام عملوا خطه الاب فضل مع ال- مع الطفل عشان يرعاه والام بتعمل نفسها جريحه رجلها مكسوره علشان شوف بترفرف بجناحاتها عامله نفسها رجلها مكسوره علشان آه، نفعت الحيله اهو التمساح بيجري وراها شوف بتضحي بنفسها عشان تبعده عن الاب والولد وطبعا دلوقتي الاب والولد جري و- لانها بعدت عنهم التمساح وقد شوفوا شوفوا شوفوا ازاي وقدر الله عز وجل كان معهم وادي الاب والت- والصغير آه، آه، ربنا سبحانه وتعالى صرف عنهم السوء وبعدوا عنهم سبحان الله العظيم المنظر الحقيقة آه، كان كان جميل جدا آه، آه، آه، مخلوقات صغيرة وبتدافع وبتنجح وبتجيب نتائج كبيرة طب هو انت متخيل المخلوقات دي مين اللي علمها كره الظلم ومين اللي علمها الحفاظ والعناية ب- بالصغير المظلوم المبتلى منظر سبحان الله العظيم مناظر آه، ت- تثير في ال- في الانسان الدهشه والرغبه العارمه في الدفاع عن الظلم الدفاع عن المظلومين قصدي في الرغبه العارمه عن الدفاع عن المظلومين والدفاع ضد الظالمين آه، حتى مهما كان الانسان ضعيف واللي قدامه قوي لان ربنا بيبقى مع المظلومين وهقول لكم ازاي بقى ربنا معاه و- وبينصره بعد هذا الاتصال الرقيق اهلا وسهلا يا حاج ام فارس السلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخ أمين الحمد لله بارك الله فيك وفيكم وبارك يا رب ربنا سبحانه وتعالى يبارك في قناة الرحمة وكل آمين.
العاملين فيها امين ودعوات من قلبي للأستاذ محمود حسان والشيخ علاء سعيد بالشفاء العاجل إن شاء الله رب العالمين امين آه، حلقة ال- اليوم موفقة موفقة موفقة ما شاء الله لا قوة إلا بالله الله يكرم حضرتك وبعدين المناظر والمشاهد اللي بتجيبها والله البرنامج بتاعك ده آه، سبب يمكن في في ترقيق القلوب سبحان الله سبحان الله وربنا يبارك فيك يا ابني الله يكرم حضرتك وبعدين حلقة النهاردة آه، ال- آه، آه، الظلم ك- كلمة صغيرة أقولها اتقي دعوة الظالم أو التع- دعوة المظلوم معذرة يعني نتقي دعوة المظلوم والله المظلوم لو دعا على الظالم والله لحيشوف العاقبة في الدنيا قبل الآخرة آه، وبعدين آه، في برضه حاجة يعني التعليق حضرتك يا شيخ أمين على ال- على الحلقات أنا بعتبره إنه سبب قوي لنجاح البرنامج الله يكرم حضرتك ربنا يبارك فيك يا ابني ويزيدك توفيق وتحياتي لكل أبنائي في العاملين في قناة الرحمة الله يكرم حضرتك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته و- وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته احنا آه، والله ده من توفيق ربنا واحنا كلنا تلامذة لفضيلة الشيخ محمد حسان ويعني وتحت إشراف وبعد ربنا سبحانه وتعالى والحقيقة هو دايما بيشجعنا وسايب لنا مجالات كتيرة الحمد لله تعالى نستفيد منها وبرضو أخونا الكريم آه، الشيخ محمود حسان والله بي يعني آه، مش عايز أقول لكم بي آه، بيسخر لنا حاجات كتيرة الحقيقة جوه القناة واسال الله سبحانه وتعالى التوفيق انا مش عارف آه، احنا فاضل لنا قد ايه يا استاذ محمد ل- على نهايه البرنامج سبحان الله والله انا ما حسيت انا ما, ما شعرت اساسا بالوقت ولا ادري ان فات ساعه اصلا ولكن احنا يمكن نص الفقرات حتى نص المشاهد آه، يعني ما- ما- في حاجات كتير ما شفناهاش آه، لكن طبعا آه، آه، انا بقول لكل واحد ظالم او بقول لكل واحد ناوي يظلم آه، إياك إنك تعمل كده ليه؟ لأنك هتستعدي ربنا ربنا بيقول من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب معايا ودعوة المظلوم زي ما قالت أمنا أم فارس المظلوم ده هو أول ما أنت بتظلمه ربنا بيجعل له عنده مخرج يعني أول ما أنت بتألمه ربنا بيريحه أول ما أنت بتاخد اللي عنده ربنا بيديله من خزاينه إزاي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعواهم إمام عادل ودعوة الأب لوالده أو في رواية دعوة المسافر أو دعوة الصائم حتى يفطر ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين لأنصرنك ولو بعد حين يعني انت منتصر منتصر مظلوم اه هتن- منتصر منتصر اللي اتاخد منك هيجي لك افضل منه لان النبي عليه السلام قال من اصابته مصيبه فقال انا لله وانا اليه راجعون اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها الا ابدله الله خيرا منها ان عاجلا او اجلا معايا فالنبي عليه الصلاه والسلام بيقول كده قال بعز... ان الله قال لانصرنك يعني المظلوم ولو بعد حين وفي ال... ال... يعني وفي القراءه الاخرى لانصرنك اي الد... هذه الدعوه سايه ستنصر لذلك اخواني وحبايبي لو فكرت كده قد ايه ربنا رحيم وقد ايه ربنا لطيف وقد ايه ربنا كريم مع خلقه جميعا اوعى اوعى تخسر كرم الله بظلمك لخلقه اوعى تخسر لطف الله بيك معايا آه، ب- ب- بخشونتك مع خلقه اوعى تخسر كرم الله ليك ورزق الله ونعمه عليك بسبب بسبب انك عايز تاخد ارزاق غيرك وبسبب انك عايز تظلم غيرك اوعى اوعى تعمل كده خدها آه، قاعده وما من يد إلا يد الله فوقها وما من ظالم إلا سيبلى بظالمه الحلقة دي لنا معاها وقفة أخرى بإذن الله عز وجل نستكملها في الحلقة القادمة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم بالحب التقيت بكم وبالشوق أنتظركم إلى حلقة جديدة في اللؤلؤ والمرجان في شرح صفات الرحمن آه، لا تنسوا غدا الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم إن الله أمر خلقه بأمر ابتدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكته وأمر ولم يزل آمرا عزيزا حكيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ما تنسونيش من صالح دعائكم أنا وزوجتي وأولادي وكل أهلي أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إلى حلقة جديدة نلتقي فيها على شرح صفات الرحمن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حبك لصفات الرحمن نور ومنازل